القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على نبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد يعني طبعا بنقول لإخواننا جميعا والأخواتنا جميعا ولكل من يحب الإسلام ألف مبروك على مش هنقول ألف مبارك بقى خلاص بقى إيه كلمة مبارك عايزين نعديها شوية كده يعني ألف مبروك على النتيجة الجميلة اللي التيار الإسلامي حققها بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى في الانتخابات السابقة وإن كان يعني بينغص على هذه النتيجة إن لا يزال هناك طرف مش قادر يقبل صعود التيار الإسلامي واختيار الشعب للتيار الإسلامي إلا إن احنا بنقول لهم برضو ألف مبروك ومن حقكم إنكم أنتم بإذن الله اه تفرحوا يا إخواني اه يعني يا جماعة عارفين الأعشى الأعشى ده شاعر من شعراء العرب شاعر من الشعراء اللي يمكن اسمه معروف الأعشى كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام راح عشان يسلم على إيد النبي عليه الصلاة الصلاه والسلام هو رايح في الطريق المشركين قبله رايح فين رايح لمحمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام ليه هيعلن اسلامه قالوا له الا تعلم انه يحرم الزنا يا نهار ابيض يا نهار ابيض ده مش ابيض خالص الزنا طب والناس تعيش ازاي من غير زنا فالراجل اتفزع وبعد كده رجع تاني بس معلش انا مايل لدينه جدا وعايز يروح قالوا له طب استنى بقى خد الخبطه الثانيه الا تعلم انه يحرم الخمر لا يمكن بقى لا زنا ولا خمر امال الدنيا تبقى شكلها ايه امال الحياه تتعاش ازاي يعني يا اخواني فقرر الاعشى ان هو يرجع ويعود للنبي عليه الصلاه والسلام السنه اللي بعدها روح الاعشى مات ولم يعد للنبي عليه الصلاه والسلام ومات على الكفر انا بقول القصه دي في الاول عشان تعرفوا ان وسائل الحرب على الاسلام وتشويه صوره الاسلام وسائل قديمه جديده هي نفس الطريقه بالظبط هو نفس الكلام بالظبط اخواني في الله يعني الايام دي سبحان الله تسمع كلام كتير هو انتوا ليه ليه ما تروحوش وتحضروا اللي في الكريسماس وتقولوا وتهنوا وتتكلموا يا اخوانا دي احنا عندنا عقيدة احنا بنحترم الاخر بنحترم المخالفين بنؤمن بوجود الاخرين وده الاسلام ديننا علمنا ازاي نتسامح وازاي نتواصل وازاي نتعرف لا لا لا ده تشدد عشان كده الليلة باذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم معاكم يا اخواني وهنتكلم معاكم يا اخواتنا باذن الله قد ايه الاسلام بيحترم وجود الاخر قد ايه المسلم متواصل متواصل اجتماعيا قد ايه المسلم متفاعل اجتماعيا قد ايه الاسلام دين منفتح عن الحياة قد ايه الاسلام بيأمرنا بالتواصل الاجتماعي قد ايه الاسلام بيأمرنا زي عنوان الحلقة كده فتح جسور او بناء جسور مع الجميع النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل ازاي مع الاخر مع المخالفين مع انا مش عايز اقول لك مع ابن سلول نفسه كان بيتعامل ازاي مع اليهود وهو في حرب بينه وبينهم كان بيتعامل ازاي مع ابو سفيان وفي حرب بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين مكه كان بيتعامل ازاي ازاي نظره الاسلام للاخر نتعامل ازاي مع الغرب نتعامل ازاي مع غير المسلمين في المجتمع الاسلامي نتعامل ازاي مع لو حد غير ملتزم يعني في بعض المساجد تلاقي لو حتى واحده مسلمه بس يعني ايه لابسه بنطلون وميك, وميك اب وبرفان ودخلت المسجد تلاقي الملتزمات بيبصوا لها بصه هي مش عارفه في ايه حاسه ان هي وقعت نفسها في ازمه هل ده التعامل الاسلامي ولا الاسلام بيامرنا بتعامل في غايه العظمه وفي غايه الرقي وفي غاية الاحترام لوجود الاخر اخواني في الله قد ايه المسلم متواصل اجتماعيا يعني هنبدأ بهذا الكلام احنا معانا اه يعني فضيله الدكتور محمد علي يوسف اه اخويا وصديقي وحبيبي ونور عينيا يعني يمكن طلعنا قبل كده مع بعض حلقة واحدة والنهاردة انا في غاية السعادة ان احنا مع بعض مرة تانية وباذن الله سبحانه وتعالى يعني نظل مع بعض كده ان شاء الله باذن الله لحد ايه يوم القيامة وطبعا وجودنا مع بعض بيثبت برضو ان الايمان بالاخر والحوار مع الاخر والتواصل مع الاخر ال ال وطبعا ما فيش اخر ده يعني دكتور محمد هو انا و ويعني احنا الاثنين حاجة واحدة وكل يعني كل سائرين على طريق نصر الدين الله ما هم الا شيء واحد ربنا انزلهم منزلة النفس الواحدة منزلة النفس الوحيدة في القرآن قد ايه الإسلام يا إخواني متواصل اجتماعيا قد ايه الإسلام متواصل اجتماعيا ربنا سبحانه وتعالى لما يقول يا جماعة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم وطعامكم حل لهم يعني ايه يعني ان انا اكل من اكله وياكل من اكلي يعني انا ماشي في الشارع هيقوم ال- الغير مسلم او هيقوم المسيحي رميلي ورك فرخه مثلا واخده وماشي او انا هرمي له سندوتش فول مثلا ده معناه ان انا اعزمه في بيتي وان هو يعزمني في بيته طب هندخل بيت بعض ازاي واحنا ما بنسلمش على بعض هندخل بيت بعض ازاي ومفيش جسور اجتماعيه ما بيننا طب شوف اللي بعدها بقى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب يعني ايه يعني انا ممكن اتجوز واحدة غير مسلمة من أهل الكتاب طب الجواز ده يعني فرح فرح ده يعني 20 أسرة من العيلة دي و20 أسرة من العيلة دي اتوجدوا في مكان واحد وهيقضوا مع بعض ليلة الفرح طب هيتعاملوا مع بعض ازاي لو مفيش سلام لو مفيش حوار لو مفيش جسور اجتماعية لو مفيش أخذ ورد لو مفيش هدايا لو مفيش هيتعاملوا ازاي وبعد كده ده جواز يعني زيارات واجتماعيات ومناسبات و... و... ومباركات وتعازي وتهاني و... يا اخواني الاسلام بيدعونا لطو... لمد جسور اجتماعيه مع الجميع الاسلام بيامرنا بتعامل عظيم جدا مع الاخر يعني انا مش عايز طبعا يعني اجور على وقت بقى اخويا وحبيبي دكتور محمد علي بس احنا عايزين بقى ايه يعني الموضوع يبقى ايه ايس بول كده ان شاء الله باذن الله الليله يعني رايك يا دكتور محمد في مساله الاخر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه طبعا أنا بشكرك يا دكتور حازم على المقدمة اللطيفة دي وخلتني آخر صحيح بس مش مشكلة مسألة التعامل الاجتماعي بالذات زي ما حضرتك بدأت جزاك الله خيرا التعامل الاجتماعي مع الآخر سواء الآخر ده غير مسلم أو سواء الآخر ده له أفكار مختلفة أو سواء الآخر ده يعني مختلف في الشكل أو في الجنس أو في في اللون دي لها في الشرع عندنا بالذات في الشرع الإسلامي مقام عظيم جدا أنت ضربت مثلا وطعام الذين أوتوا الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم طبق الحاجة دي بالفعل وزي ما احنا كلنا عارفين أشهر حاجة إن كان في شاه مسمومة النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يقتل بسببها طب هو كان المقام إيه؟ يعني المقام اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل من الشاه المسمومة ده إيه؟ دي كانت عزومة عند مين؟ عند امرأة يهودية امرأة يهودية قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه مسموم ومع ذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع حياته ثمنا لهذا الطعام ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى عافاه وكادوا أن يقتلوا المرأة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كادوا أن يقتلوا المرأة المرأة تأولت قالت لا لو كان نبيا ما ضرته هي تأولت كده أو حتى هذا الكلام اللي قالته قبل النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا الكلام الظاهر والثابت عند أهل السير النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أو نهاهم عن قتلها خلاص هي لم تضر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام زي ما احنا عارفين الشاء أخبرته أنها مسمومة وسلم الله سبحانه وتعالى فده في دلالة على إيه؟ ده في دلالة على إن النبي صلى الله عليه وسلم طبق الكلام ده مش مجرد بس إنها يعني احنا ديننا دين عملي ما هوش دين يعني مبادئ وخلاص او او شعارات والمساله لا ده ده حقيقي النبي صلى الله عليه وسلم زار وعاد مريضا يهوديا والمريض ده حتى في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم ان ان ان كان الشاب ده كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم كان خادم يعني النبي استعمل واحد غير مسلم استعمل واحد خير مسلم واستفاد من غير المسلمين تصدق وتعاون معاهم ومش بس كده و- ولما جه يعني يتوفاه الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لغايه اخر لحظه ومع هذا التعايش ومع ان هو زي ما حضرتك قلت استفاد منه او او انه استخدمه ومع ذلك برضه لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم انه داعيه ولغايه اخر لحظه يقول له قل لا اله الا الله وزي ما احنا عارفين القصه طبعا ان والد اليهودي قال له اطع ابا القاسم وفعلا ال ال ال ال الشاب ده اسلم قبل ان يتوفاه الله ده ده معناه ايه معناه ان القضيه ما هياش قضيه ان انت واخد جنبه وعمال بقى يعني إيه، مرعوب انك تتواصل مع الاخر او مرعوب ان انت تتعامل معاه للاسف في بعض الاخوه يا دكتور حازم معلش انا اسف في الكلمه هو هو متوتر في اول ما يتعامل مثلا مع حد مش مسلم او حتى بلاش اقول مش مسلم يعني يعني مش يعني حتى بين المسلمين وبعضهم البعض اول ما تلاقي خلاف فكري بيني وبينك خلاص هنبدا بقى ايه هتبدا تحاول الاول تصنفني هتبدا الاول تحاول ان انت تعتبرني مثلا في كاتيجوري معين او في طائفه معينه وتبدا تتعامل معايا على هذا الاساس تبدا تتعامل معايا اه ده فلان ده ثورجي ده فلان ده مش عارف آه، آه، ما بيحبش آه، الشيخ الفلان الفلاني طب انا ممكن اكون مختلف مع حد معين لكن مش شرط ان انا اصنفه ده- مش شرط ده- ده يعني ايه هو المشكله هنا آه.
ان احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى في سوره الحجرات آه، امر بامرين الامر الاولاني انما المؤمنون إخوة, إخوة.
إن البيت الإسلامي ده إحنا فيه حجرات حتى من اسم الصورة حجرات صحيح.
صورة الحجرات إحنا حجرات بس إحنا بيت واحد مم.
يعني ممكن الحرية والعدالة حجرة ممكن النور حجرة ممكن ال... بس في النهاية إحنا بيت واحد ولازم ناخد بالنا إن إحنا بيت واحد فترتيب البيت الداخلي بتاع الملتزمين إن أنا أخوك أنا وأنت حاجة واحدة ما نفترقش عن بعض بعد ما اترتب البيت الإسلامي بقى بيننا وبين بعض وعرفنا علاقتنا مع بعض ربنا أمرنا نفتح شبابيك البيت ده على العالم بقى فبيقول إيه وجعلناكم في نفس سورة الحجرات وجعلناكم شعوبا وقبائل إيه لتعارفوا.
لتعارفوا يعني اوعوا تقفلوا احنا قافلين الشبابيك بتاعت بيتنا يا اخوانا ومسمارنا ومانعين ان الناس تدخل وتشوف الخير اللي عندنا ده احنا مش بس نرتب البيت جوه بعضنا ونعرف الاخوه الرهيبه اللي بينا وكمان نفتح شبابيك على الدنيا ونتعامل ونفيد ونستفيد ما هي من خلال ال- ال- ال- الشبابيك دي كمان بيبدا ال ال يعني يعني اخلاق المسلمين تظهر من هذا المنطلق يعني شوف لما السيده اسماء جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستاذنه في التعامل مع امها وهي جايه على استحياء طبعا آه.
ده امها مش مس- مش مسلمه ومع ذلك سبحان الله.
تجد روايه كمان من الروايات هي طبعا ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم لها صلي امك في روايه كمان بري امك يعني مش بس كمان الصله لا ده كمان بر هو أنت- طب دي امراه مشركه ومع ذلك تلاقي ك- قول الله عز وجل يتجلى في هذا المبدا وما وصاحبهما رضتش تدخلها اصلا البيت ده- ده- ده مش- خوفاً.
مش بس تدخل بيت يا دكتور حسن ده, ده ربنا قال وصاحبهم أنا هصاحب ناس آه، مش مش مسلمين اصلا سبحان الله ده قال كمان صاحبهما ايه وهذه الصحبه ت- ت- يعني تقترن معها كلمه معروفه صاحبهما في الدنيا معروفه ليه ما هو انا لما ابدا بهذا الكلام زي ما حضرتك قلت تفتح الشبابيك دي وتوري الناس كلها اخلاق المسلمين وتوري الناس كلها آه، طبيعه التعامل الاسلامي وتوري الناس كلها ازاي ان انا عندي إيه، وفاء وازاي ان انا عندي إيه، احترام في التعامل وازاي ان انا عندي قبول للتعامل مع الجميع والاستفاده والافاده للجميع والنفع للجميع الكلام ده ادى يعني في لحظه من اللحظات يعني يعني او أو في في وقت من اوقات في العالم انفتح الاسلام على العالم كله بسبب الفكره اللي حضرتك بتقولها دي يعني احنا الايام دي بنمر بالذكرى ال 520 لسقوط الاندلس الاندلس يعني انا بقول ان الثمان قرون بتوع يعني الدوله الاسلاميه في الاندلس دول ايه في المساله اللي حضرتك بتتكلم عنها دي ان ازاي إن- ان ع- العالم كله انبهر بالحضاره الاسلاميه كلها من خلال ايه؟ من خلال هذا التفاهم وهذا التعايش وهذا الانفتاح الناس كلها شافت يعني ايه اسلام وشافت يعني ايه اخلاق المسلمين وشافت يعني ايه حضاره المسلمين وشافت يعني ايه علم المسلمين حصل ان يعني الى هذه اللحظه الكتاب ال ال ال الاوروبيين بيدينوا لل- بالفضل بيدينوا بالفضل لحضاراتهم ولعلمهم لكل ده الحقبه اللي حضرتك اللي هي الحقبه الاندلسيه دي ليه؟ عشان جسور التواصل دي عشان هو ما دخلش عمل زي ما هم جم بعدها بعد الثمان قرون دول عملوا آه، آه، يعني يعني محاكم التفتيش والقتل والاهانه والتعذيب لا المسلمين لما دخلوا ما عملوش كده خالص المسلمين لما دخلوا تعاملوا مع الناس ت- تفهموا آه، افادوا آه، اروا الناس هذا الوجه المشرق شيء مبهر.
لحضاراتنا طبعا يعني المقارنه ما بين يوم دخول عمر بن الخطاب القدس ويوم دخول الصليبيين القدس آه.
يعني لا يوجد مؤرخ في التاريخ مسلم او غير مسلم ما بيلفتوش المقارنه دي ما بين يوم دخول عمر بن الخطاب وهو منكسر وما رضاش يزور اي مكان من الاماكن اللي في القدس الا إلا من خلال ال- ال- رئيس النصارى اللي هناك ويعني سبحان الله العظيم وداخل مع عدد قليل من اصحابه ما بين منظر دخول الصليبيين القدس وقتلوا حوالي 90 الف انسان وحولوا المسجد الاقصى ده لمجزره وعلقوا الصلبان على المسجد الاقصى وقبه الصخره و- ف- وغاصت ركب الخيول في بتاعه الصليبيين في دماء المسلمين لدرجه ان بعض المؤرخين بيروا ان هم شووا اطفال المسلمين والبعض اكل لحم اطفال المسلمين وهو مشوي يعني النبي عليه الصلاه والسلام يا اخواني اول حديث قاله في المدينه المنوره النبي لسه داخل المدينه يا جماعه الاسلام قد ايه متواصل اجتماعيا الاسلام قد ايه بيعمل حراك اجتماعي يا جماعه هدف الحلقه ديت ان الملتزم والملتزمه يبقوا شباب حلو يعني ايه حلوين يعني يعرفوا يتعاملوا مع المجتمع يعرفوا ياخدوا ويدوا يفهموا قد ايه الدين بيقول لهم اخدموا الناس تواصلوا مع الناس مدوا كسور ود مع الناس وانت على التزامك هك- افتح له الباب خليه يعرف الدين ده جميل قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام داخل المدينه المنوره اول كلمه يقولها ايها الناس اطعموا افشوا السلام افشوا السلام يا جماعه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش حتى افشوا السلام بس على المسلم ومش غير المسلم المدينه كان فيها الاوس لسه ما اسلموش خدوا بالكم دي معلومات خطيره جدا كان فيها ابن سلول لسه لم يعلن اسلامه تلت القوه القتاليه في المدينه كانت منافقين لما ابن سلول فصل في احد تلت الجيش فصل معاه يعني المدينه كان فيها جزء كبير جدا غير مسلم كان فيها مشركين كان فيها ثلاث اصناف من اليهود يعني تخيل المدينه دي كان فيها اخر قد ايه تخيل والنبي عليه الصلاه والسلام اول ما يدخل يقول افشوا السلام واحد يقول يعني انا يجوز ان انا اسلم على غير المسلم يا اخي سف- إيه، سفيان يعني رحمه الله يقول ان سلمت فقد سلم الصالحون من قبلك وان لم تسلم فلم يسلم الصالحون من قبلك والعلماء ابن القيم بيقول بل يجب عليك ان سلم عليك يعني لو واحد نصراني سلم عليك ان ترد عليه السلام بافضل منه يعني اقول له السلام عليكم اه تقول له السلام عليكم يعني لو قال لي السلام عليكم اقول له وعليكم السلام ايوه وتقول له عليكم السلام قال لا ده كلام يعني عشان الظروف والايام يا اخوانا ده كلام الشرع ده كلام علماء من كبار علماء الامه ده كلام علماء في هذا الدين مش كلام فكري كده ولا كلام بس من راضي ما هو الكريسماس لما قلنا ان عدم التهنئه بالاعياد اللي فيها دين او فيها حاجه دينيه انا برفضها قلنا لا يجوز الموضوع واضح احنا بنتكلم لرضا الله مش رضا حد النبي بيقول لك ايها الناس افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام الطعام الرسول ما قالش اطعموا المسلمين صلوا ارحام المسلمين وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام حراك يعني اجتماعي اتقالت اتقالت حتى في القرآن يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وايه واسير واسيرا هل يجوز اسر المسلم اصلا لا.
الاسير ده غالبا في حرب آه، بين المسلمين وبين غير المسلمين واسر هذا الاسير وصار آه، يعني رهينة عند المسلمين ربنا سبحانه وتعالى بيذكر في صفات اهل الجنة انهم يطعمون هذا الاسير وانهم يحسنون اليه في التعامل والاسير ده غير مسلم بل ان يعني ورد عن سيدنا عبد الله بن عمر على ما اذكر رضي الله تعالى عنهما انه كان يعني حينما ياتيه الطعام يقول اهديتم جارنا اليهودي سبحان اديته جامعة. مش بس سلام لا ده انت تديله و- ويطمن يا ترى اديته له ولا لا يعني في الاضحيه نعين حته كده سبحان- الجار الجار النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصى بالجار إيه، سيدنا عبد الله بن عمر لما سالوه عن هذا الحديث اوله على حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه اوصى بالجار حتى ظننا انه سيورثه هذا الجار يهودي ومع ذلك سيدنا عبد الله بن عمر يقول لك لا بس ايه دي ادوله اهديتم جيران اليهودي أما- وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لعمر بن الخطاب لما الحديث المشهور لما اعطاها بقى قال اعطيها ل- لاخيك آه، الكافر كان اخوه كافر مش مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بيامره ان هو يهديه.
يهديه يهديه يهديه والتهادي ده ايه يعني هذا التهادي من كلمه من كلمه حضرتك افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام معنى معنى غ- يعني للاسف عند كثير من الناس يعني زي ما بقول لحضرتك تحس انه كاشش كده من ال... يا اخوانا ده ديننا ده ديننا وهذا ما يجب ان ديننا نظهره جميل.
للناس وفي تواصل وفي انفتاح وفي تعامل صحيح وفي تعاون على الخير وفي يعني دكتور محمد يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل المدينه يا اخوانا المدينه المنوره دي كان تحدي رهيب كان فيها حرب اهليه بقى سنين عارفين يعني ايه حرب اهليه عارفين يعني ايه اول خطبه جمعه بعد اربع ايام من دخول النبي عليه الصلاه والسلام المدينه اول خطبه بعد حرب اهليه اللي قاعد ده ابنه قتل ابن اللي قاعد جنبه ده واللي قاعد ده ابوه قتل ابو اللي قاعد ده يا اخوانا حرب اهليه سنين يعني انتوا لا تتخيلوا يعني الناس كلها بينها وبين بعضها دم يعني جذور الفتنه عامله زي النار تحت الرماد ممكن تولع في اي لحظه بعد اربع ايام في خطبه الجمعه ادخل بس المسجد كده بص الاوسي جنب الخزرجي مش ممكن ازاي ده مش بس كده ده عمر العربي جنب سلمان الفارسي جنب صهيب الرومي جنب بلال الحبشي ايه ده ده ده واحده عالميه كمان مش واحده في المدينه بس ده مش بس كده ده ابو بكر القرشي جنب الغفاري جنب الاشعري جنب الدوسي جنب المدني جنب ده واحده عربيه يعني بعد اربع ايام من دخول الاسلام المدينه واحده مدنيه واحده عربيه واحده عالميه ايه الانقلاب ده الاسلام قادر على استيعاب جميع الناس لهذه الدرجه وقادر على التعامل لهذه الدرجه وقادر على تذويب الفروق استوعب استوعب في المدينه حتى اليهود ومش بس اليهود اليهود الذين اذوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث مؤثر جدا دايما لما بتذكره حديث لبيد بن الاعصم لبيد بن الاعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث اصله في البخاري و- و- وتضرر النبي صلى الله عليه وسلم ضررا شديدا جدا من هذا السحر ومع ذلك ال- ال- السيدة عائشة بتقول له طيب ما يعني ل- لما وجد السحر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل أعلمه مكان السحر فقالت السيدة عائشة طب أعلم الناس حتى يقتص منه ويعني يعاقب على هذا فقال يا عائشة إني قد عافاني الله الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا الله يعني يعني طب ده حقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انت ده انت ده اذيت من هذا الرجل اذيت من يعني من من واحد ويحد يهودي ولا تجدن اشدهم عداوه آه، اليهود والذين اشركوا يعني اشد الناس عداوه الذين امنوا باليهود والذين اشركوا زي ما ربنا قال ومع هذه العداوه ومع ان ده شخص اذاه ومع ذلك تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم استنى ما دام اقدر لا اثير على الناس فيه شرا ما دام اقدر ان انا يعني خلاص ال ال ال الوضع يستقر والدنيا تمشي يعني ده اصرار ان الجسور ما تتكسرش مع انه كان يقدر يعني سبحان الله العظيم وتجد النبي صلى الله عليه وسلم يحرص شد الحرص لما تشوف كده الاحاديث اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الاحبار اليهود الاحبار يعني ده رجال الدين اليهود تجد تعامل تعامل عجيب جدا وخصوصا اللي كان يعني بقى يعني ولذلك بتجد في كثير من الاحاديث ان كان الحبر ده بيسلم زي سيدنا عبد الله بن سلام او غيره ولذلك تتذكر في الآية دي بقى أو في الموقف ده آية ربنا اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل فبن الله عليكم فتبين ده الكلام ده بقى يعني أنا بقول إن ده أولى حتى بينا يعني للأسف إحنا النهاردة بنقدم القاعدة السيئة جدا سوء الظن من حسن الفطن يقول لك كده سوء الظن من حسن الفطن ما هو والله سوء الظن من سوء الفطن أنت مطالب إن أنت تاخد من الناس ظاهرهم أول ما حد يجي لك يكلمك أنت ده أنت عايز حاجة ده إحنا عشان كسبنا في الانتخابات ده إحنا عشان معانا الأغلبية لا مش من حقك انت المفروض تتبين تبين دي يعني جمهور المفسرين على قول يعني اه اه اه ولا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا قبلها فتبينوا وفي نفس الايه تاني بعد كده فتبينوا فتبينوا دي امتى يعني امتى يتبين لك ان هو مثلا كان منافق او ان هو كان كاره او ان هو كان يريد مثلا شرا وابدى غير ما يبطن تبين له انه عدو لله قال لك بموته بموته تبين لما مات الله يفتح عليك امتى هل انت في الدنيا انت في الدنيا مكلف بشق الصدور انت في الدنيا لما سيدنا اسامه بن زيد قتل احد الناس وقال انه يقول ذلك خوفا من القتل قال هل شققت عن صدري انت مش مكلف بكده في الدنيا انت مكلف في الدنيا بالظاهر انت جيت لي مديت ايدك بالتعاون مديت ايدك بال... بال... بالحوار مديت ايدك بجسور الموده وال... وال... والتعامل المشترك يعني انت بتلمح دكتور محمد على ان دلوقتي التيار الإسلامي أصبح يعني واقع ان هو له سلطة حاكمة في البلد وان في ناس دلوقتي كانت امبارح يعني موقفها ظاهره ان هو معارض للتيار الإسلامي الوقت بيمدوا ايديهم وبيمدوا كسور بالفعل في ناس بقى بتقول لك المتحولين وشوفوا اللي كان امبارح بيشتم فينا النهارده جاي هل ده تعامل شرعي ولا المفروض ان انا اقول له اهلا وسهلا ولا المفروض ان انا احضنه ولا المفروض ان انا اخدهم بالاحضان ولا المفروض ان انا اقوى ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام الراجل خلاص غير موقفه الراجل دلوقتي ربنا شرح صدر اخواننا الهدايه اقول له لست مؤمنا 100 مره يوميا بنقولها لحد كان امبارح ضدنا والنهارده بقى معانا وعايز يقرب منهم اقول لا لست مؤمنا ده عشان كسبنا في الانتخابات ده كلام ما هي دي يعني انت دلوقتي بتقول لنا النبي عليه الصلاه والسلام الشال مسمومه وما عملش حاجه النبي عليه الصلاه والسلام لبيد بن القاسم سحر وما عملش حاجه النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول له السلام عليك يا محمد بل اكثر من كده ده, ده ده كان بيحفظ يعني لهم ما كان لهم من صنيع عليه يعني واحد بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه البختري بن هشام في غزوة بدر أو البختري بن هشام في قتال في في يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم أهم وصية للصحابة أو من أهم وصايا للصحابة في اليوم ده إذا لقيتم أبا البختري بن هشام فلا تقتلوه ليه؟ طب ما تقتلوش ده جاي يحاربنا قال لك لا ما تقتلوهوش لقد كانت له يد علينا في مكة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيام ما كان في مكة الراجل ده عمل زي ما تقول كده إيه جميلة ساعد النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع انه ده احنا في مقام النهارده في مقام حرب يوم بدر وتجد الموقف اللطيف ان هذا الرجل حينما جاءوا يوم بدر الراجل لاحظ كل ما حد يجي من المسلمين يقاتله تلاقي ايه الراجل جاي يقاتل يقوم بتاع يقوم المسلم يبعد عنه يعرض عنه مش عايز يقاتله لغايه ما مسك احد فضل يجري ورا احد الصحابه وهو بيقاتل قال له انا لازم اعرف دلوقتي انتوا مش عايزين تقاتلوني ليه ما هو انا عايز افهم انا كل ما اجي اقاتل حد تلاقيه يعرض ولا يريد مقاتلتي فقال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصانا الا نقتلك قال لي ليد او لمنه كانت لك في ايه في مكه كنت ساعدت المسلمين في مكه والنبي صلى الله عليه وسلم وفاء منه شوف الاخلاق لما تنتشر كده وتبدا تظهر يظهر هذا الجانب الاخلاقي في حياه المسلمين قال ايه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لنا فاوصانا الا نقتلك فقال الرجل اما انا فاني قاتلك مصمم انا بقى انا مصمم انا مش عايز المنه دي مش عايز الجمال دي في ناس كده للاسف في ناس يقول لك لا يا عم يعني ممكن بعد الحلقه بتاعت النهارده يقول لك يا عم انتوا ده جايين تقولوا الكلام ده يعني عشان انتوا اللي... لا والله ابدا والله ما نقول كلمه اليوم الا لله سبحانه وتعالى وما نقول كلمه اليوم الا لان هذا ديننا وهذا من دين لله عز وجل به واحد الراجل قال اه يا عم لا انا مش مش لازمني الجميله دي انا انا هقتلك بقى فظل يطارد الصحابي حتى اضطر الصحابي الى ايه خلاص بقى بيدافع عن نفسه فقتله ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال والله يا رسول الله ما أردت قتله والله يا رسول الله حرصت على أن أنفذ أمرك لكنه كاد أن يقتلني فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب عفى الله عنك يعني بس الشاهد في الحديث ايه شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على رجل غير مسلم ورجل مقاتل ورجل ومع ذلك لا بس انا اخلاقي انا بتعامل باخلاقي انا بتعامل ب... بديني انا انا الراجل ده كان حسن له الخلق مع الاخر اه طبعا و- وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ظهور هذا المعنى ظهور هذا المعنى يقول له إيه، ياتيه الرجل فقد عاهد المشركين ان هو ما يقاتلش مع النا- ما يقاتلش مع النبي صلى الله عليه وسلم ضدهم يقول له خلاص لا، لا، لا، اذهب نوفي اليهم عهدهم ونستعين الله عليهم قال خلاص خلاص انت وعدتهم عندنا اخلاق المسلمين وعندنا تعامل مع ان ده, ده, ده احنا محتاجين كل سيف دلوقتي يقاتل معانا ده احنا في غزوه صعبه غزوه بدر وبعد ذلك لا لما جه سيدنا ابو حذيفه وابو حسين قال له لا لا اذهب طب احنا عايزين ننتقل يا دكتور محمد بقى دلوقتي يعني اخواني في الله الاسلام والتواصل الاجتماعي مع الاخر الاسلام وجسور ال- ال- التعارف مع الاخر طب الاسلام وخدمه الاخر الاسلام ونفع الاخر الاسلام ونصره الاخر الاخر ده انا بتكلم عن ايه ده انا ممكن اكون بتكلم عن يعني يعني ممكن ناس غير مسلمين الاسلام وخدمه الاخر يعني اخواننا سيدنا يوسف عليه السلام واحد رموه في السجن بالتعبير بتاع الناس كده رموه في السجن وبقاله سنين طويلة وداخل مظلوم مظلوم وأثروه ظلم وأخدوه ظلم وسجنوه ظلم تخيلوا ومصر تحتاج لفتوى من سيدنا يوسف يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف الملك هيجن قاعد يشوف كل ما ينام يشوف يعني وكثيرا ما يرى الرؤيا دي سبع بقرات عجاف وسبع بقرات سمان هو مش فاهم في ايه ويسأل الناس محدش عارف في ايه مصر احتاجت لسيدنا يوسف في هذا الموقف فيقول له افتنا في سبع بقرات سمان لو انت مكانه كنت عملت ايه لا تخرجوني الاول لا طب الاول انتوا عقيدتكم شكلها ايه سيدنا يوسف لم يطلب مقابل لم يقال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فزروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون سيد يوسف أولها رغم أن الرؤية دي كان متوقف عليها مستقبل مصر اقتصاديا ومستقبل المنطقة اقتصاديا 15 سنة كاملين ومع هذا سيدنا يوسف لم يطلب مقابل ولما الملك بعت له قال للرسول ارجع إلى ربك ده احنا بنخدم بلا مقابل لو بن- اضاف اضاف سنه زياده على الرؤيه الرؤيه فيها واضاف سبعة سنه وسبعة.
زياده عن السبعه والسبعه كمان يعني كمان يعني خدمه ال- المسلم يا اخوانا بيخدم حقيقه يعني النبي عليه الصلاه والسلام قبل البعثه عليه الصلاه والسلام قبل البعثه سيده خديجه بتقول له كلا لما نزل له سيدنا جبريل وهو مش عارف ده مين لسه سيده خديجه بتقول له كلا والله لن يخزيك الله ابدا ليه انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق ما كل دي جسور اجتماعيه ما كل دي خدمات للمجتمع ما كل دي نفع والخدمات دي يا دكتور حازم ما ببداش اسال الاول انت ايه جماعتك ايه توجهك ايه ده بالعكس انا بقوم زي ما يعني الكلمه اللي دايما انت بتقولها من واحنا من سنوات طويله كلمه الخير المرسل سيدنا موسى عليه السلام لما دخل على اهل مدين ولقى الفتاتين تزودان هل استنى وانتوا ديانتكم ايه وفكركم ايه أتأكد قبل ما وجماعتكم ايه أخدمكم أو لا أخدمني.
لا بنتين مظلومين ما ال- الرعاء عمالين لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير طب انتوا مين ما قالش كده فسقى له شوف الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب خلاص محتاجين نصره محتاجين شهامه محتاجين مروءه فورا فسقى لهما ثم ايه ثم تولى الى الظل وقال رب اني لما انزلت الي من خير استني فقير مقابل.
انا مش عايز حاجه انا مستني من ربنا سبحانه وتعالى اني لما انزلت الي من خير فقير ذو القرنين سيدنا ذو القرنين يروح مشارق الارض ومغاربها مفيش هو هو اتعرف خلاص هو اتعرف ان ال- ال- الحاكم المسلم ده الشخصيه المسلمه دي اول ما يروح في مكان ما بيفكروش اول ما يروحوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض يا ذا القرنين هل نجعل لك خرجا على أن طلبهم تت- خدمه منه معناها ان هم عارفين هم ان ده متعودين بيخدم.
ايوه ده ده خلاص ده بيساعد ده صيت بيعين، والرعد ده خير مرسل ورايح يعمل ايه الريح في, في المرسلة مطلع كده.
الشمس ومغرب الشمس راح يعمل ايه عند بين السدين راح يعمل ايه راح يخدم الناس راح ينشر العدل والقسط و- وشوف بقى كمان يعني في هذا الكلام و- و- وعنده قوه ماديه ربنا سبحانه وتعالى قال واتيناه من كل شيء سببا ثم اتبع سببا يعني عنده القوه الماديه ومع ذلك لما يجوا يقولوا كده يقول لهم ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني كمان يعلمهم رفض الاجر وكمان تعالوا بس وعلمهم عينون بلا آه مقابل.
سبحان الله وبعد ما يخلص خلاص بقى مش يتكبر بقى بقوته ولا لا ويقول لك ايه قال هذا رحمه من ربي وما سووهمش على الاسلام خالص يعني يعني انا احل لكم مشكله قوميه ناس بيعتدى عليهم وبيتذبحوا وبيتقتلوا وبيتعرضوا لغارات في اي لحظه انا احل لكم مشكله قوميه مقابل مفيش مقابل سيدنا يوسف يؤول الرؤيا بلا مقابل سيدنا موسى يخدم الفتاتين بلا مقابل ذو القرنين يبني السد بلا مقابل النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ولقد شهدت حلفا في الجاهليه الله ها في دار ابن جدعان لو دعيت إليه في الإسلام لأجاب ده ده ايه ابن جدعان ده واحد من كبار بقى العرب ومع بعض العرب كبار العرب وقالوا هننصر كل مظلوم زي منظمه حقوق الانسان الوقت مثلا او او او, أو بعض المنظمات العالميه هننصر كل مظلوم النبي عليه الصلاه والسلام انضم ليهم يعني كان بيطعم الكل و و و ويطعم المسكين و ويحمل الكل ويعين على نقب الحق و وكان كمان ينصر المظلوم في حلف الفضول في دار ابن جدعان شخصيه في قمه الحراك الاجتماعي في قمه التاثير الاجتماعي يعني انت كده دخلت في موضوع التحالفات
ما بلاش خليها دي مره ثانيه احسن
لا هي هي قضيه التحالف واحنا لو تحالفنا على خير يعني بمعنى ايه احنا النهارده دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان انا النهارده هتعاون مع دكتور حازم شومان على إيه إيه نفع معين للأمة على خير معين على فكرة معينة فيها خير للجميع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث حلف الفضول هذا بس بشرط معلش موضوع عشان يبقى الكلام منضبط ان هذا الكلام يكون في حاجة مخصصة يعني بمعنى ايه هنا ده ده دلوقتي احنا كلنا متفقين على نزع على رفع الظلم عن المظلوم صح ولا لا فهنا نتعاون في رفع الظلم نتعاون في رفع الظلم لكن لا انا برضو ليا شخصيتي الاسلاميه ليا تمايز بتاعي ليا الثوابت بتاعتي لن اتركها ابدا وانا ساكون ساظل بهذه الثوابت واظل بهذا ال ال الثبات على المنهج لكن انا انت اه دلوقتي عايزين نتعاون على خير عايزين نتعاون على اطعام الطعام عايزين نتعاون ماشي خلاص مفيش مشكله هذا التعاون على الايه على الشيء محدد انما الذوبان طبعا مرفوض لو دعيت الى مثله في الاسلام لاجبت يعني النبي قبل حلف لنصرة المظلوم بالظبط يعني والنبي والنبي تعاون مع غير المسلمين في اشياء اخرى يعني تعاون مثلا مع ابن قريقه الرجل الخريت الغير مسلم اللي ساعد النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الهجره وكان رجلا غير عبد مسلم الله بن قريقه اه عبد الله بن قريقه ما كانش مسلم مم. ومع ذلك اعان النبي صلى الله عليه وسلم واستعان به النبي وساعده في طريق الهجره وما كانش عنده مانع في هذا الباب يعني احنا دخلنا دلوقتي بقى دكتور محمد في نقطه خطيره جدا الاسلام وانفتاح المسلم على الحياه قد ايه الاسلام ما بيأيدش المسلم بيخليه انسان مفتوح على الدنيا بيخليه انسان متواصل مع الدنيا بيخليه انسان بيفيد ويستفيد مع الدنيا بيخليه انسان بياخد كل خير موجود في الدنيا يعني انت بتقول عبد الله بن قريقه مشرك ولكن خريت في الطريق وانا هستخدمه في الهجره طب وليه طب ابو طالب عم النبي عليه الصلاه والسلام ما النبي قبل نصره كافر ومش كان كافر ومات لحد ما مات مات على الكفر والنبي صحيح. قبل نصرته صحيح.
عليه الصلاه والسلام صحيح يعني عمر بن الخطاب لما تولى خلافة المسلمين خد نظام الإداري للدواوين في الدولة الرومانية وطبقه عندنا في الدولة الإسلامية طب إيه المشكلة؟ إيه القضية؟ أنا بستفيد أنا, أنا كان أحد الخلفاء المسلمين اللي كان عالم من العلماء يترجم كتاب من كتب العلم للغة العربية من كتب الأقدمين كان يديله وزنه ذهب وزنه ذهب تخيلوا يا اخواني يعني مدى انفتاح الاسلام وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بسبب التعارف ده 700 مليون واحد دخلوا في الاسلام في جنوب شرق اسيا احنا دلوقتي يا اخوانا الاسلام بيتعرض لتشويه اعلامي رهيب رهيب الاسلام له اعداء له اعداء شغالين ليل نهار شغالين ليل نهار بيستخدموا التشويه الاعلامي دلوقتي بكل فيلم علاء الدين في ديزني لاند سنه 92 لما جابوا فيلم كرتون يعني على انه في بغداد بقى وايام الخلافه وعايزين يشوهوا صوره الاسلام عند اطفال الغرب الناس دي متعرضه تشويه اعلامي رهيب سبحان الله وجابوا من الاميره هربت من قصر ابوها ونزلت السوق متخفيه فلقت واحد غلبان مسكين شحات وجعان ولقت واحد بيبيع تفاح فصاب عليه الاميره الراجل الغلبان قامت ماده ايدها واخده تفاحه مديها للغلبان فجايبين لك بقى الراجل بقى المسلم اللي بيبيع التفاح اول ما شافها كده قام ماسك ايديها وقام مطلع السيف ومصمم انه يقطع ايديها عشان يقيم عليها حد السرقه ايه ده حرب رهيبة من أجل تشويه صورة الإسلام من أجل تشويه صورة المسلمين يعني زي الوزيرة الأوروبية اللي بتقول من أيام ما تخافوش من صعود التيار الإسلامي في مصر ليه؟ لأن الخلافات اللي ما بين التيار الإسلامي وبعضه كفيلة أن هي تهدم الدنيا لا والله هنحرق قلوبكم قلوب المعادين طبعا الكارهين المحاربين وهنثبت لكم قد إيه المسلمين بيحبوا بعض وقد إيه فصائل العمل الإسلامي متواصلة مع بعض وإن كان موضوع حلقة الليلة أصلا التواصل مع الآخر مش بتكلم على سلفيين وإخواني دلوقتي ده أنا بتكلم على تيار إسلامي وآخر على الملتزم والدنيا كلها بيتواصل مع قد إيه قد إيه المسلم منفتح على الدنيا وبيفيد وبيستفيد ما هي احنا احنا لازم الاول نأصل اصل ان ان ان الخلاف أو أن اختلاف البشر ده ده سنة كونية ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن من آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم وربنا سبحانه وتعالى عرفنا أن زي ما أنت قلت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هي قضية قضية إحنا للأسف يعني يعني كلمة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم إيه إيه احيانا احنا بنتناسى فكره ان ان احنا ممكن نفضل مختلفين لكن لكن ليس معنى اختلافنا الدائم ان احنا اه اه يعني نكون في معزل عن بعض او نكون قافلين بالعكس طب طب وازاي هنتغير يعني لو انا دلوقتي فضلت قافل على نفسي وانت فضلت قافل على نفسك على راي بعض اخواننا اه يعني بيقولوا يعني ودن واحده مش كفايه تسمع من ودن واحده عمال يسمع من الاعلام عمال يسمع طب تسمع مني وانا اسمع منك ونشوف وانا طبعا يعني يعني انا اقول يعني ان ان الاسلام لما حط فكره ان احنا كلمه لتعارفوا او لما ربنا سبحانه وتعالى قال لتعارفوا دي كل واحد بقى هيعرف كل واحد الحق الحق ابلج والحق له بريق ولو انت فعلا حامل حق حامل الحق لا يستحي من الحق ابدا ولا يخاف من الحق بعض الاخوه زي ما بقول لك يا دكتور حاتم تحس ان هو ايه يعني يعني منكسر كده ومش قادر انه لا بالعكس انت المفروض تنفتح المفروض ترفع راسك كما قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كونوا في الناس كانكم شامه الله. كانكم شامه ده انت المفروض انت حامل الحق ده المفروض انت مش خايف من حد ولا مكسوف من حد انت ترفع راسك وتتكلم مع الناس وتخرج الى الناس وت... وتنشر الحق في كل مكان لا تخشى في الله لومه لائم بقى طبعا فكره بقى التادب في مساله الخلاف دي بقى والتادب في التعامل مع مع الاخرين ان يعني انت بتفترض دايما ان يعني يعني ممكن في لحظه من اللحظات هو يفضل برضه يفضل على على الخلاف معاك ممكن يفضل على ما يدين به او على ما يظن به وهتفضل برضه مكلف امام الله سبحانه وتعالى ان انت تتعامل معاه معامله ترضي الله وليس ترضيه هو يعني احنا للاسف في ناس بتلخبط في قضيه التعامل يقول لك انت ما بتشوفش بيعمل معانا ايه ما بتشوفش بيقول عليا ايه ما بتشوفش بيحاربونا ازاي ما هو انت لو هتعامله مش هتقدر لو كانت يعني يعني لو الامر هيبقى مثلا بتعامل ربنا. على التعامل انت بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى كل من سوف يظن انه يتعامل مع البشر لن يستطيع ان يتقن التعامل ابدا لان دايما البشر اختلافهم ده هيورث في لحظه جدال قسوه قلب هيورث في لحظه تنازع انما اول ما نخلي نرقي التعامل بقى نخلي التعامل لا ده انا ما بتعاملش معاك انت انا بتعامل مع الله سبحانه وتعالى هتعامل معاك بما يرضي الله ولذلك يعني تضرب مثل احيانا يعني شركائنا في الوطن ويعني النصارى لما بيسمعوا كلمه مثلا اهل الذمه بتضايقهم او يعني الكلمه دي بيقول لك انتوا لا ما احنا مش في ذمه حد والكلام ده مع العلم ان مين اللي قال الكلمه دي اللي قال الكلمه دي اول من قالها هو النبي صلى الله عليه وسلم وقالها فين؟ قالها في عهد مع نصارى نجران انت لما تشوف الموقف ده بأطرافه كلها الإنسان ينبهر النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفد من نصارى نجران وحضرتهم صلاتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ابن القيم في زاد المعاد أنه حينما حضرتهم الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تركهم النبي يصلون في ناحية من نواحي المسجد بعيدا عن صلاة المسلمين ثم بعد ذلك قال هذا عهد الله وذمة رسوله لنصارى نجران وحاشيتها على أموالهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم قل أن كثر لما يقول لك يعني ذمة رسوله يعني إيه كلمة ذمة يعني أنا اللي ضامن هذا العهد هذه ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنت لو أذيت هذا الذمي أو لو أذيت هذا الغير مسلم الذي ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم هذا العيش الكريم في بلاد المسلمين يبقى أنت أذيت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنت النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث آخر هو الذي يخاصمك عند الله سبحانه وتعالى طب هل ده معناه أن أنا أفرط في ديني لا ما نقولش كده نفرق بين المعاملة وبين الاعتقاد المشكلة دايما أن احنا عندنا في ناس عندها يا كده يا كده يا اما اتنازل خالص عن كل حاجه واتنازل عن كل ثوابتي وابقى خلاص مش فارقه خالص ها يا اما يبقى بالكليه ماليش علاقه وماليش تعامل ومفيش اي اهتمام لا احنا بنقول يا دكتور حازم التوازن التوازن يعني ال ال ال الاسلام والنظره للاخر يعني النبي عليه الصلاه والسلام يا اخواني يعني اثنى على آه يعني احنا احيانا طبعا ممكن ننقل مثلا بعض الكلمات مثلا لبعض العلماء هو ممكن العالم يجيب مثلا حديث او كده هو يعني على تحقيقه هو ممكن يكون مثلا عندنا احنا ضعيف مثلا ايه عند بعض العلماء الحديث او كده الاسلام والنظره للاخر يا اخواني الاسلام والنظره للاخر يعني النبي عليه الصلاه والسلام تشوفه بيتكلم عن النجاشي النجاشي ده كافر في هذا الوقت كان كافر ولم يسلم ويقول فإن فيها ملكا وبأمر الصحابة لا يجرى للحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد ده كافر يا رسول الله بتثني على كافر أيوة بأثني على كافر بالخير اللي فيه وبالنقطة اللي فيها خير اللي فيه النبي عليه الصلاة والسلام مطعم من عدي مطعم بن عدي اللي النبي عليه الصلاه والسلام دخل في جواره يعني ده كان مشرك في مكة دخل في جواره في مكة لما مكة كانت رافضه دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو راجع من الطائف بعد بدر وبعد أسرى بدر النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه مطعم كان مات بقى خلاص قال ولو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لا, لا تركتهم لا يعني لو كان المطعم ابن عدي حي دلوقتي وقال لي هات الأسرى دوت يا محمد بن عبد الله انا كنت سبتهم يعني له مقام عند النبي صلى الله عليه وسلم او له له له يعني يقول لك هعمل له اعتبار واي اعتبار واي اعتبار ده يعني ده يعني سبحان الله العظيم قد ايه الاسلام يعني ممكن ده كافر ونثني عليه يعني ده كافر ون ونتكلم يعني ونتكلم على النبي عليه الصلاه والسلام يعني خدوا بالكم يا اخوانا مش معنى ان ده عندي ان هو غير مسلم مش معنى ان ده عندي ان هو كافر ان انا ما اثنيش على الخير اللي فيه ان انا ما اتعاونش معاه في حاجه فيها خير ان انا ما مدش جسور اجتماعيه معاه ده هو اصلا لما هيعرفني اكتر واحد مستفيد هو الاسلام لان العالم كل ما النبي عليه الصلاه والسلام عمل كده مع الجزيره العربيه ما الكل دخل في الاسلام انا بفتح له الباب واسيبه يدخل عشان يشوف الخير اللي عندي والجمال اللي عندي النبي عليه الصلاه والسلام كان في واحد اسمه ثمامه بن اثال ثمامه بن اثال ده كان راجل اعمال كبير جدا في جزيره العرب كان مورد قمح لمكه مورد قمح لمكه يا اخواني يعني multi مليونير يعني حاجه كبيره جدا جدا يعني في الوقت ده ثمامه بن اثال اتاثر النبي عليه الصلاه والسلام عايزه يسلم طب يسلم ازاي ده الراجل ده الطبقه العليا دي لا بتتفرج بقى على القناه بتاعتنا ولا لها دعوه بقى بالكلام ده ده الناس دي فاكره نفسها بقى ايه بتتفرج على حاجات تانية خالص يعني لو عصرته كده هينزل شبهات ضد الاسلام لو قلت له رد هيجيب لي شبهه هرد هيجيب لي شبهه هرد هيجيب لي شبهه لو قعدت معاه سنه مش هخلص طب اعمل معاه ايه الحل إيه؟ النبي عليه الصلاه والسلام علمنا حل خطير خطير من غير حتى الحوار الراجل دخل في الاسلام ازاي النبي عليه الصلاه والسلام جابه في عمود من اعمده مسجد المدينه المنوره ربطوا النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث ايام طب يا رسول الله طب يعني عملت معاه كده ليه عشان النبي دخله وسطنا يشوفنا من جوه يشوف التراحم والاخوه والاخلاق اللي بين الصحابه وبعض يشوف الدموع والبكاء والخشوع ال 24 ساعه في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام يشوف الرجوله يشوف الصلاه يشوف الانضباط يشوف الاخلاق يشوف التراحم يشوف التسامح يشوف يشوف ثلاث ايام بدون كلمه اسمها بن اسال اسلم لما دخل وسطنا يا جماعه الدرس ده دعوه ان احنا نفتح جسور جسور دي هتجيب لنا ملايين مملينه من الناس تدخل في الاسلام هتخلي الناس اللي تعرفه لو الناس عرفت الاسلام هتدخل فيه احنا سايبين شرط صوره الاسلام تشوه بانغلاقنا على نفسنا لا ننفتح ونخدم الناس ونتواصل مع الناس ونتعامل مع الناس ونتعامل مع الناس وننفتح في حياتنا مع الناس واحنا على التزامنا وعلى ديننا ومتمسكين بيه الكل هيقبل على الاسلام في هذه يعني في هذه الحاله يعني الاسلام والنظره للاخر والاسلام والحكم على الاخر
كتاب الله عز وجل مليء بالإنصاف للآخر يعني لما نشوف مثلا قول الله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم ال ال ال إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأنواع المختلفة من من الناس مش واحدة مش واحد في واحد ممكن غير أمين ويؤذيك ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم وفي واحد تاني لا ليسوا سواء من أهل زي ما انت قلت قبل آه. الحلقة ليسوا سواء ليسوا سواء ما ينفعش ان احنا نفضل نعمم الأحكام ما ينفعش ان احنا نتعامل مع الناس كلها بنفس الطريقة وبنفس لا لازم كل واحد ياخد حقه ولازم كل واحد انت دلوقتي ذكرت كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكرك جبير بن مطعم وهينزلوا منزلته لما كان بيرسل لعظيم الفرس كان بيكتب كده آه. لا يا فلان عظيم الفرس الى فلان عظيم الروم مم. هو كده هو ده وصفه لما يقول النجاشي رجل لا يظلم عنده احد ده, ده بينزله منزلته ده بيخليه له مقامه الذي لما قال على شعر اميه بن الصلت ابن ابي الصلت قال كاد شعر اميه ان يسلم ده شعره ده بيقول كلام ده كلام رهيب ده ثناء على آه يعني على الشعر وعلى ما ينزله منزلته يعني سيدنا ابو سفيان كان لسه داخل في الاسلام حديثا جدا ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة داخل يقول شوف شوف انزال الناس منزلتهم شوف يعني فكرة انه ازاي يكسب الاخر شوف قال ايه من دخل دار أبي سفيان فهو آمن بعد كل اللي عمله مع ان هو لو دخل المسجد او قفل عليه باب بيته هو هي هي كلمه حقيقه ملهاش يعني قيمة، يعني هي يعني كفر أبوها، عمليا ملهاش- لا عمليا هو أهل النبي مكة عمرهم ما يصحوا آه، بيت أبو ما سفيان.
هو خلاص ما هو لو قفل على نفسه بيته خلاص من اغلق عليه بابه فهو امن من دخل المسجد الحرام فهو امن لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقوم قايلها كلمه هي صحيح كلمه ما ما كلفتناش حاجه لكن كسب بيها انسان كسب بيها انسان واداله اداله اداله قدره واداله مقامه بين الناس هو خلاص راجل من زعماء مكه فاداله مقامه هو ده النظره للاخر نظره الانصاف نظره ال ال ال ال التعامل مع الاخر احنا في اتصال أو حاجة
طيب
السلام عليكم
السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا أهلا وسهلا شرفنا ايوه والله يا اتفضل شيخنا أكرمك الله اتفضل الله يبارك فيك شيخنا حبيبي دكتور محمد علي اهلا وسهلا أهلا.
الله يبارك فيك الله يكرمك آه، شيخ حازم بارك حمد على السلامة أولا آه، ثانيا آه، هناك قناة ما زالت إلى الآن تسب في النبي صلى الله عليه وسلم ونرجو ش- يعني من إدارة المؤسسات ومن خلال مبادرة قناة الرحمة أن تغلق هذه القناة
إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا ومن أرواحنا و يعني و يعني طبعا ده طلب لنا كلنا وكلنا هنجاهد من أجل هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى عليك الصلاه والسلام
السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أيوة
معاك رجب فضيلة الشيخ أهلا وسهلا ازيك يا حبيبنا معاك رجب من الغردقة أهلا وسهلا ازيك يا شيخ رجب أهلا وسهلا الله الله يرفع قدرك أخبار الغردقة إيه مشتاق لحضرتك يا مولانا ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب والله الإخوة وهكون بفضل عايز الله معاك.
يعني مبسوطين والله إن شفنا حضرتك اليوم والله وحق ربنا والله ربنا يكرمك شيخ رجب ويبارك الحمد فيك لله يا على رب سلامتك يا حبيبنا الحمد لله على أخبار سلامتك.
دعوة السياح إلى الإسلام إيه والله بفضل الله يا مولانا الآن تأسست جمعية في تبليغ الإسلام بيهم هنا في الغردقة بفضل الله ما إن شاء شاء الله الله نعمل نعمل محاضرات بالصوت والصورة إن شاء الله ليهم إن شاء الله آخر اللي أسلموا على إيديك أخبارهم إيه
دعا سرا يا مولانا معلش ربنا ينفع بيكم يا رب ربنا ينفع ينفع بيكم بيكم احنا منتظرين حضرتك ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب جزاك الله ربنا خير ينفع بيك يا شكرا سيدي كرمك جزاك الله الله الف خير جزاك الله الف خير السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا وسهلا
ازيك يا شيخ أهلا وسهلا اتفضل يا أخي ربنا يبارك فيك والله اشهد الله اني احبك في الله أحبك الذي أحبتني لأجله وربنا يجمعنا احنا وامه محمد في الفردوس الاعلى في يا رب مع النبي عليه الصلاة والسلام والله بقول لك جزاك الله كل خير عن كل كلمه اتكلمتها في حق الدعوه وجزاكم خير و- من حب الله.
وانت كنت سبب يعني لهدايه ناس كتير اعرفها يعني والله ربنا يكرمك ربنا ربنا يبارك فيك جزاك أكرمك جزاك الله عنا خير ويبارك لنا في عمرك وفيكم بارك الله يا أخي أكرمك الله وربنا يكتر من امثالك يا رب جزاك الله خير وبعد سلامي طعا للشيخ محمد حسان ربنا وبقول له يزيدك حسن ربنا خلق يا يبارك لنا رب.
في عمره يا رب وجزاكم الله خيرا جزاك واللي عليك الله خير.
يعني معلش مش هطول عليك ال- الندوات اللي انت اللي انتوا بتعملوها خدت لك يا رب تلفوا بها المحافظات وكده ودي تبقى لها برضه ايه يعني لها حاضر.
قابليه في الدعوه و...
حاضر إن شاء الله وبتشد ناس كتيره للاسلام يعني حاضر بإذن الله حاضر ال- السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ازي حضرتك يا دكتور حازم ازيك يا أخي أكرمك الله الله ده الشيخ أحمد جلال ولا إيه؟
اخبارك ايه؟
ما شاء الله لك عرفتك من بصمة الصوت يا شيخ أحمد
ربنا يبارك فيك شيخنا الشيخ أحمد جلال ربنا يبارك فيك يا رب منورين والله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم جميعا يا رب احنا افتقدناك منورين الليلة يا شيخ والله، أحمد ربنا يحفظكم يا رب الله يحفظك ربنا يكرمك طب فدنا بقى انفعنا كده في ديننا بحاجة كده آه، الله يحفظ حواشنا بنتعلم منكم والله الله ربنا يعزك يبارك احنا فيك.
بنتكلم عن الإسلام والآخر
والله انا ان كان من كلام يا دكتور حازم فحضرتك طبعا تعرف جيدا ان الجسور اللي ربنا سبحانه وتعالى وضحها لنا في القران جسور عظيمه جدا ما شاء منها الزواج الله سبحانه وتعالى اباح الزواج من اهل الكتاب ما شاء وده الله.
طبعا من اعظم الجسور اللي ممكن تكمل ان ربنا سبحانه وتعالى اباح طعام اهل الكتاب لنا واباح طعامنا ليهم وده برضه من مد الجسور فيما بيننا ربنا سبحانه وتعالى اباح البيع والشراء آه، ربنا سبحانه وتعالى اباح التعامل معهم بل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحاديث مش هقول لك كان بيمد جسور التعامل معهم ده كان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحاديث بيحافظ على هذه الجسور اللي في بعض الاوقات كانوا هم بيحاولوا يقطعوها ما شاء يعني لا الله.
ينفع على حضرتك طبعا والدكتور محمد حديث اليهود اللي مروا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد السلام عليك يعني هم هنا مش النبي اللي بيقطع الجسور ده كانوا هم اللي بداوا بقطع هذه الجسور ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث بيصر على أبواب الحفاظ هذه عليها.
الجسور عليه الصلاة والسلام.
موجوده فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما السيده عائشه قالت بل عليكم السلام واللعنه فقال لها يا عائشه مهلا يا عائشه ما كان رفق في شيء الا زانه وما نزع رفق من شيء الا شانه إيه، إيه، مد النبي صلى الله عليه وسلم الجسور ودي رساله احب اقولها لكل اخواننا مد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجسور والصبر عليها ده اللي ادى الاسلام كثير مش هقول من عوام اليهود لا من احبار اليهود حديث زيد بن سعد طبعا لا يخفى عليكم قد ايه صبر النبي صلى الله عليه وسلم على مد الجسور قد بعد ذلك الاسلام زيد بن سعد وطبعا مع كل هذه الجسور الاحتفاظ طبعا بعقيده مساله الولاء والبراء ان دي في جانب التعاملات اما العقائد طبعا فمحفوظه طبعا آه، هو له دينه وله عقيدته وانا لي ديني ولي عقيدتي مش عايز اقول اكتر من كده انا عايز بس استمع لكم وسعيد جدا ان انا تدخلت لا يا شيخ معاك.
احمد ما تدخلت معاكم تقفلش كده فدنا كمان يا شيخ احمد ربنا يحفظك يا رب ربنا أنا يكرمك، عايز أنت أسيب ال- منارة يعني، اللقاء ربنا يبارك ده.
فيك يا رب.
الله يحفظك اسيب اللقاء لحضرتك والدكتور محمد ربنا الإمام.
يجزيك أنا كل كنت خير و- بسأل أستاذ وينفع أنور.
بيك يا رب على فكره على فكره يا دكتور حازم انا كنت قايل لك في اخر لقاء يعني من قيمه يومين ثلاثه مع بعض ان الدكتور محمد علي هيبقى معايا في الحلقه فانت خطفته مني المره دي فدي فيها معلش حق عرب يعني
ملحوقه بقى ان شاء الله ما هو من باب بقى التعامل ال- ال- التعامل مع الاخر بقى هتجيبنا احنا الاثنين ان شاء الله
الله المستعان. بإذن يلا الله.
ربنا يحفظك يا دكتور يكرمك حازم.
يكرمك الله جزاك الله خيرا شكر الله لك جزاك الله السلام عليكم
السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا شيخ ادعي لي آه، ربنا يوفقني في امتحان علي امتحان بكره ربنا يوفقك ويوفق جميع الطلبه والطالبات يا رب وبرضه- اللهم امين يا رب نجحكم في الدنيا والدنيا من الناس اللي بيسمعوني من العريس ان هم ينتخبوا الاخ سامي الكاشف مرشح حزب النور رمز الظرف ربنا ينصرنا جميعا يا رب ربنا ينصر كل من نصر شره يا رب ربنا يكرمك يا اختي ال- يعني معلش يا اخواني ال- يعني المكالمه بتاعت اخونا اللي جت في الاول اللي بيقول فيها ان في قناه بتشتم في النبي عليه الصلاه والسلام يعني احنا قاعدين نقول الاسلام والاخر معلش يا جماعه في الدقائق الاخيره احنا عايزين يا دكتور محمد نفتح موضوع الاخر والاسلام يعني اذا كان ده تعامل الاسلام مع الاخر ليه ده التعامل مع الاسلام ليه تشويه الصوره ليه ليه من اول محاكم التفتيش ومن اول اللي كان بيحصل في الحروب الصليبيه السبعه وليه اللي حصل في سجن ابو غريب وليه اللي حصل في شق جنوب السودان وليه اللي بيحصل في غزه وليه وليه إن كان طبعا اليهود دول موقف تاني خالص ده ده, ده اخر اخر ده ده, ده ده بيننا وبينهم يعني ان شاء الله ملحمه بعد هذا ولكن ليه يا اخوانا يعني يعني ليه تشويه الصوره ليه استخدام هوليود في تشويه صوره الاسلام ليه است- استخدام ديزني في تشويه صوره الاسلام ليه 300 سنه المصدر الوحيد للتعرف على الاسلام في الغرب هو الاستشراق بما فيه من شبهات يعني ال- هو الاخر ال- والاسلام ال- الاشكال في الاخر والاسلام بالنسبه للاخر المعادي ان هو دايما عايز يعني يعني آه، يزيحك عن عقيدتك وعارف إن يمتد عمره ما سماحتك هيقدر.
عن- يعني سماحه المسلم اللي هي قاصره زي ما الشيخ احمد دلوقتي لمح ب- بطرف يسير كده ان السماحه في باب المعاملات في باب البر والاقساط في باب طب كل اللي قلناه ده في باب المعاملات تمام انما العقيده طبعا هو بقى متصور او هؤلاء يعني الذين متصور ان هو ممكن بهذه الطريقه انه ايه يزيحك من باب المعاملات الى باب الايه العقائد وده مستحيل هذا لا يكون ابدا عند مسلم معتقد عقيده ثابته ومحدده يعني مثلا تلاقي هيصه كبيره جدا على موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هل احنا ممكن مثلا نرجع عن موضوع الامر بالمعروف ده ديننا كنتم خير امه اخرجت للناس ليه تأمرون لا بالمعروف؟
لا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول لك لا, لا لن نقبل بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا هتقبل لان ده دين ربنا بس فرق ايه ان في طريقه في تفصيل بقى فقهي ان مثلا التغيير باليد ده من سلطه الحاكم لكن من من- بالنصيحه يعني لا- تذكر لما حصل الموضوع بتاع الحفله اللي انت كنت فيها وازاي الدكتور حازم يروح ده دينه الدكتور حازم يا اخواني والله اشهد لله سبحانه وتعالى ان هو يعني من قبل الثوره ب- بسنين طويله جدا وهو ده دأبه لكن طبعا عشان التركيز الاعلامي والشو اللي اللي مطلوب الحق ده دخل آه، عمل آه، عمل ليه مشكله مش في كده؟
الحفله دعوت ناس الى مع الله.
ان كانت الدخول سلمي جدا وكان ال- الكلام هادئ جدا ودعوه الى الله وخلص الدعوه الى الله ورجع يعني إلى دياره سالما يعني إزاي وإزاي لا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا لن نقبل بهذا إنما أنت ليك عليا إن أنا إيه أمرك بالحكمة والموعظة الحسنة والابتسامة الرقيقة والكلمة الطيبة أما إن أنا أقول إن ديني ما فيهوش أمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبقى كيف هذا؟ ادي ده نموذج انا بدي اضرب لحضرتك نموذج نموذج ال ال ال يعني الكلام في موضوع ال ال كل التعاملات اللي قلناها مثلا مع غير المسلمين وإن رفضت فكرك يعني هل الإسلام يا دكتور محمد بيحارب الفكر بالسيف لا طبعا هل ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام قتل لا إكراه في منافق الدين واحد لا إكراه ابدا في الدين قد تبين الرشد من الغي.
ابدا الاسلام لا يواجه الفكر الا بالفكر لا يواجه الفكر الا بالفكر ابدا على الاطلاق ما هو أنا اتفضل.
بقول لحضرتك هي القضية قضية ايه ان افتراض دايما ان هو عشان مختلف معاك هو مفترض ان كا- كل نصوص السماحة دي ممكن ت- ت- تتسرب الى العقيدة لا هذه دي, دي خط زي ما بيقول كده عقيدتنا خط احمر العقيدة وبعدين انت مالك ومال عقيدتي انا انا انا راجل سبحان الله العظيم انا راجل مؤمن بثوابت معين انا لك عليا ايه لك عليا المعامله وذلك كان الدكتور محمد اسماعيل مقدم ربنا يحفظ له كلمه طيبه جدا يقول لك انما السماحه في المعاملات ومفيش حد في الدنيا كلها بيقبل التسامح في العقائد والا ما تبقاش عقائد والا سا- مش عقد لو انت يعني تقبلت ان انت من عقد تتسامح على القلب اه يعني لو انت حاجة قبلت كده.
ان انت تتسامح كده وتفاصل معايا في العقيده شوف لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائتي بقران غير هذا او بدله قال لهم ايه قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي انا مش بتاعتي الكلام ده مش انا اللي مالفه من دماغي ده كلام ربنا سبحانه وتعالى ما عايزين دلوقتي نعبد الهك يوما وتعبد الهنا يوما والدنيا تبقى ايه حلول الوسط.
وسيب ونسيب والدنيا تبقى الحلول الوسط تنفع في العقيده ينفع حل وسط في العقيده لا طبعا هو عقيده يعني احنا عايزين نقول ايه يعني الاسلام شيء اخر اه دي حاجه الاسلام الاسلام والاخر شيء اخر يعني احنا قلنا دلوقتي الاسلام والاخر وبعد كده الاخر والاسلام عايزين نقول الاسلام شيء اخر يا اخوانا يعني معلش ما تطالبنيش ان انا اتنازل عن ثوابتي تحت مسمى التسامح ما تطالبنيش ان انا اتنازل عن عقيدتي تحت مسمى التسامح ما تطالبنيش ان انا انا بعاملك بتسامح لم يحدث في تاريخ البشريه زكريت هونكا الالمانيه بتقول لك متى حدث هذا واين بتقول لك هو في تسامح في تاريخ البشريه ده تسامح الاسلام ده المانيه غير مسلمه تقول لك هو في تسامح في التاريخ زي تسامح الاسلام فين التسامح ده فين ال... فين السماحه دي فين ال... يا اخوانا الجسور اللي بنقولها دي يا اخوانا هاتوا لي اي دين على وجه الارض اي دين على وجه الارض سماوي او غير سماوي اي عقيده على وجه الارض تقعد هنا اهو واي تاريخ وتقول هذا الكلام مع واي الآخر.
تاريخ في في العالم كله وحقائق يعني سيدنا خالد بن الوليد لما دخل في احدى البلدان المفتوحه اول كلمه قالها كده ايما رجل هرم عن العمل او مرض فقد وضعنا عنه جزيته واعلناه من بيت مال المسلمين مع ان ده ايه ده واحد مش مؤمن شوف الكلمه دكتور محمد جزية اللي, اللي بيتكلموا عنها اول حاجه الجزيه ديت يعني انا بجزيك آه، لما مثلا ايه تعملي معروف اقول لك ايه جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا يعني انت عملت لي حاجه جميله فمن الخدمات اللي بتؤدى الى غير المسلمين في المجتمع الاسلامي دي ايه يعني كانها جزاء او يعني ايه الجزيه الجزيه دي كان سيدنا عمر عملها يا اخوانا حوالي 40 درهم 40 درهم على غير المسلم لا ده عمل يعني حاجة لو واحد ده عنده- عمل حاجة عجب من كده ده غير اسمها لبعض ال- بتاع زي ما ثبت في الصحيح ان سيدنا عمر بن الخطاب لما جم النصارى تغلب قالوا لا الكلمة دي عايزين نغيرها حسوا ان الجزية دي فخلاص عايزين سموها ضريبة سموها ضريبة وقبل منهم النبي قبل منهم سيدنا عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغيروا هذا الاسم خلاص هم عايزين يغيروا اسمها لان احنا بنتعامل بالمسميات مش بالاسماء ده حاجه خطيره يعني اه يعني كلام بصراحه وده ده برضه من الجسور هو خلاص ماشي ما دام عايزين يفضلوا عايز يغير اسمها غير اسمها يعني لكن- معلش يا دكتور محمد ما دام انت بقى قلت كده معلش بقى يعني يعني مساله اخواننا النصارى هو ممكن بيزعل من الكلمه دي طب كلمه مسيحي يعني انا سالت احد العلماء يعني قلت له يعني حضرتك معلش انا دلوقتي ب- ب- ب- بقول لحضرتك واستحملني انا دلوقتي ما بقولش مسيحي ليه فعشان مثلا الناس بتقول لك ال- يعني ده كده ما ينفعش نسبهم ل- لان هم خلفوا العقيده بتاعت سيدنا عيسى عليه السلام طب ما انا بقول اسرائيلي ودي نسبه لسيدنا اسرائيل اصلا و- وهو سيدنا يعقوب يعني وهل طب سيدنا يعقوب براء من هؤلاء اليهود كلمة يا اخوانا اليهود من إن هدنا إليك أي تبنا وأنبنا إليك كلمة جميلة كلمة النصارى نفسها علماء قالوا يا اما من النصره وده لفظ جميل جدا يا اما من الناصره اللي هي بلد المسيح ودي اصلا اقوى قول تاريخيا ولغويا يعني نسبه للمسيح اصلا يعني نسبه لسيدنا عيسى عليه وان السلام كان الاولى الاقتصار على اللفظ الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره هو في ده احنا القران بنتعبد آه.
لربنا بيه انما هل حرام ان انا اقول له لفظ مسيحي انت اللي انا سألت بقول بقى يا لفظ شيخ.
اسرائيلي هل لفظ اسرائيلي في حاجه ما انا بقول لفظ اسرائيلي ربنا لما سمى ال ال اهل الكتاب اهل الكتاب يا اخوانا الكلام ده زي هو ما مصطلح بقول لكم أهل الكتاب مش ومصطلح كلام حديث.
فكري آه.
مش كلام عاطفي مش كلام العاطفه المرسله اللي بتقول كلام هذا كلام شرعي كلام شرعي كلام بالشرع يعني زي ما القيم قال اعلام الموقعين عن رب العالمين احنا دلوقتي بنقول كلام ممكن ناس تتعبد لله انها تقوله انا بقول لما بقول لك القي السلام عليه ده كلام شرعي ده دين ربنا سبحانه وتعالى لما بقول لك يا دكتور احمد دلوقتي بيقول لك كلمه الجزيه مضايقاك نسميها ضريبه يعني واحد الجزيه بتاعته 40 درهم يعني لو كان ايام سيدنا عمر يا اخوانا الذكاء اعلى منها يا دكتور حسن الزكاة على منها اتنين واحد آه، آه، نصراني ثروته 100000 درهم وواحد مسلم ثروته 100000 درهم هاخد من المسلم كام في السنة 2500 درهم مم.
وهاخد من النصراني 40 درهم 40 درهم يعني ما شوفوا ما جاتش نسبه ايه يعني يعني يعني عامله يقول لك طب ما انت قلتوا حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صغرون وده فيه اذلال طب ما المسلمين لما امتنعوا عن دفع الزكاه ايام سيدنا عمر مسلم.
ايام سيدنا ابو بكر قاتلهم حتى اعطوا الزكاه عن يد وهم لا صغرون وقال بسلطان النبي دولة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما منع رجل من الزكاه قال وإنا اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دي تمنع الزكاه ده عقوبه خد نص المسلم اللي ما يدفعش الزكاه نص ماله ف- ده عقوبه ده, منع ده الزكاه سلطان آه.
دولة ده سلطان دولة ويعني و... يعني يعني اخواني في الله ال... الاسلام آه، الاسلام شيء اخر مش مطلوب مني انا بتسامح ولكن مش مطلوب مني ان انا اسيب عقيدتي واسيب ثوابتي ليه بيحارب ليه الاخر بيعمل كده مع الاسلام ليه يعني انا دلوقتي انا بقول ان انا في جسور آه، اجتماعيه بيننا وبين بعض زي ما قلنا اول حديث للنبي عليه الصلاه والسلام اطعموا الطعام صلوا الارحام قلنا في جسور حوار بيننا وبين الاخر النبي عليه الصلاه والسلام لم يقطع جسور الحوار قلنا في جسور اجتماعيه حتى ساعه ما بنتصر عليه زي ما دكتور محمد علي قال وزي ما الشيخ احمد جلال قال قالوا له السلام عليك يا محمد عليه الصلاه والسلام وما قطعش معاه سحروه عليه الصلاه والسلام وما قطعش معاه سموا النبي عليه الصلاه والسلام وما قطعش معاهم وهو حاكم دوله مش وهو في مكه مستضعف وهو حاكم دوله عليه الصلاه والسلام وسيدنا علي رايح يفتح خيبر النبي يقول له لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يا رسول الله يا اخوانا الحديث ده كان امتى ده كان بعد 15 يوم من بدايه المعركه في خيبر وكانت فتح الحصن الاول والحصن الثاني بقاله 15 يوم مغلق والمسلمين في مجاعه ولازم الحصن يتفتح ولو ما اتفتحش هنموت من الجوع والازواج نفذت يعني النبي عليه الصلاه والسلام مش بيقول له ده احنا في حاله حرب ده بيقول له يا علي يا ابن ابي طالب رضي الله عنه لما تنتصروا اوعوا تتعاملوا تعامل بقى متجبر على الناس ومستعل على الناس النبي عليه الصلاه والسلام اول ما انتصر قبل العزومه بتاعه المراه الخيبريه التي وضعت فيها السم للنبي عليه الصلاه والسلام ونجاه الله سبحانه وتعالى يعني اخواني في الله قضيه آه، الاسلام والنظره للاخر قد ايه نظره الاسلام للاخر نظره يعني فيها احترام فيها او فيها يعني اعتراف بوجوده انت موجود انا هتعامل معاك النبي عليه الصلاه والسلام يثني على الحلف بن جدعان رغم ان هم كانوا كلهم كفار انما ده حلف لنصره المظلوم قد ايه الاسلام والعدل العدل مع الاخر ده مقام محتاجين برضه نقف معهم ازاي بقى يعني شوف شوف في سوره النساء لما الله عز وجل يتكلم عن رجل يهودي مظلوم الله.
مظلوم ربنا سبحانه وتعالى يسميه في السوره بريئا و- ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما عظيم ويقول على اللي اللي المفروض ان هو مسلم هو بعد كده تبين ان هو كان منافق وارتد عن الاسلام اللي هو بشير بن ابي ابيرق لكن في اللحظه اللي نزلت فيها سوره النساء او نزلت فيها الايات اللي هي بتاعه آه، آه، ال- الحادثه دي الحادثه باختصار شديد جدا ان واحد اسمه بشير بن ابيرق من الانصار سرق درع ورماها في بيت واحد يهودي وقال ان هي ايه قال ان هي ان إن اليهودي ده اللي سرقها ربنا سبحانه وتعالى قال على هذا الرجل ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما مع انه في اللحظه دي الايات بتنزل ان ده قدام الناس مسلم وعلى اليهودي قال ايه ثم يرمي به بريئا ده في انصاف كده في حاجه شاء في الدنيا كلها يعني العدل والقسط هو ده اللي وزير- يهمك مني هو ده اللي يهمك مني هو ده اللي انت تحتاج اليه مني اما عقيدتي فهي ليه يعني اما عقيدتي ولذلك انا بقول يعني لو هنختم الحلقه لابد ان احنا ناخد حاجه احنا بنقول نعم للتعاون نعم للتناصح نعم للتصالح نعم لكل ده لكن لا للذوبان لا للتنازل للتمييع.
لا للمداهنه دي نقدر نفصل فيها ونعملها ودي نقدر نفصل فيها ونعملها جميل جزاك الله يا دكتور احمد اسعدتنا وامتعتنا ونورتنا الله و- يحفظك.
شيخ احمد جلال يعني نورنا واسعدنا واخواننا جميعا اللي اتصلوا ربنا يبارك فيهم جميعا آه، حلقه الليله يا اخواني في الله آه، يعلم ربي سبحانه وتعالى احنا يعني حرصنا على التاصيل الشرعي ليها قد ايه الموضوع ده آه، ممكن يكون جديد بالنسبه لناس كتير مننا احنا نتعامل مع الاخر آه، آه، جسور اجتماعيه جسور حوار جسور آه، تعارف تعاون جسور تعاون جسور تحالف جسور آه، يعني انتوا بتتكلموا ازاي ده الكلام ده و- و- و- ونقبل ونتعاون وايد واحده بس مش حاجه واحده ايد واحده في حاجات معينه نصره مظلوم ل... بس مش حاجه واحده يعني الاسلام الاسلام بي بي بيقبل وجود الاخر وتعامل معاه وزي ما قلت لكم حتى لو انا رافض فكره محاربه الفكر بالفكر الاسلام لا يحارب الفكر بالسيف ابدا ابدا حتى لو منافق يا يا النبي جاهد الكفار والمنافقين قال لك الكفار بالسيف والمنافقين بالحجه واللسان اما الكفار بالسنان لان المنافق الكفار بيحاربونا بالسنان انما المنافقون بالحجه واللسان للنهايه النبي عليه الصلاه والسلام حتى المنافقين اللي بيحاربوه وطعنوا في دينكم فما لكم في المنافقين فئتين العلماء قالوها فما لكم في المنافقين فئتين لما ابن سلول فصل بالجيش عن جيش المسلمين كان الجيش المسلم هيتهزم بسبب كده الرسول عليه السلام برضه لم يقتله يا اخوانا الاسلام دين عظيم جدا ودين يعني ايه آه، آه، آه، بي- بيفتح جسور والجسور دي اساسا عشان الناس تعرفنا وتشوفنا وعشان ما فيش واحد يطلع شبهه والناس تصدقها علينا لا احنا اهو بنتعامل مع الكل وبنخدم وبنفيد وبنستفيد ومنفتحين على الدنيا كلها وعلى الحياه كلها و و و ومنفتحين على الحياه وبنمد جسور اجتماعيه وجسور حوار وجسور تعاون وجسور تحالف والمفروض ان احنا نفهم هذا الامر جيدا ومع ذلك برضه بنقول الاخر والاسلام ما ينفعش المعامله تفضل كده وبرضه بنقول الاسلام شيء اخر لنا تميزنا لنا عقيدتنا اللي مش هنتزعزع عنها لنا خط سيرنا بنؤمن بالامر بالعرف والنهي عن المنكر بنؤمن بالدعوه الى الله نامر بالمعروف بالمعروف ننهى عن المنكر بلا منكر بنحب الناس وبنحمل الخير للناس وكنت لسه مع الشيخ ايمن صيدح آه، قبل الحلقه على طول ف يعني يعني بيقول لي الفرق بين الحريه والعداله بيقول لي الناس سالوه يعني في درس إيه، او مؤتمر الفرق بين الحريه والعداله وبين النور ايه قال لهم الفرق ما بين الاثنين هي الواو اللي ما بينهم هي الواو اللي ما بينهم اخواني في الله حتى لو احد طرف من الطرفين عمل مشكله قال كلمه قال تصريح يا اخي مستفز يا اخي قال حاجه مش هنحاسب الكل بذنب فرد او على الاقل لازم نحلو مع بعض الس- الوزيره الاوروبيه اللي بتقول سيبوا التيار الاسلامي يصعد في مصر ما تخافوش منه لان الخلافات اللي بينهم هتهدمهم وهتخليهم ينهاروا هنشمت آه، هؤلاء فينا ولا نوري للناس تسامح الاسلام وعظمه الاسلام واخوه الاسلام اللي نزلوا من أجل انتخاب حزب النور في المرحلة الأولى أتمنى على الله أنهم ينزلوا من أجل انتخاب إخواننا في الحرية والعدالة اللي بيعيدوا في المرحلة الثانية والنور برضه إخواننا- بيعيد في والنور اللي الوقت.
بيعيدوا بس يعني عشان اللي بيعيدوا من الحرية والعدالة أكثر يا إخواننا آه، آه، ده دين إحنا بنعمل لدين ربنا سبحانه وتعالى وبننصر كل من ينصر شرع ربنا سبحانه وتعالى وأتمنى أن الإخوة اللي على الفيسبوك آه، يعني عاملين بعض المشاكل وطبعا دول ليس- ليسوا الأكثرية أبدا ما بين النور والحرية والعدالة والكلام ده يا إخواننا لازم نستوعب بعض إحنا بيت واحد وحجرات في بيت واحد ولازم نبقى حاجة واحدة بإذن الله أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ويعني اتمنى باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا نبقى اكتر ناس متواصلين مع الدنيا كلها ومنفتحين على الدنيا كلها ونحن على تميزنا مره تانية بشكر اخويا وصديق وحبيب قلبي آه، فضيله الدكتور محمد علي يوسف ربنا يبارك بيه وينفع بيه وجزاكم الله خير
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ملأ القلب